بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين استكمالا لسلسلة الأحاديث عن مفهوم المسيحي الحقيقي أو بمعنى آخر الحياة الروحية السليمة تكلمنا في أول حلقة عن أنواع المسيحيين المسيح الاسمي والمسيح المتدين والمسيحي المؤمن واتكلمنا في تاني عظة عن إذا كنا عايزين نصير مسيحيين حقيقيين ومؤمنين يبقى لازم نعرف الموضوع من بدايته فتكلمنا عن لماذا خلقنا الله الهدف الأساسي من خلقته والدوافع لهذه الخلقة والدليل على هذه الدوافع النبيلة الله خلقنا فيض من الحب مشاعره محبة لينا والدليل على كده انه لما خلقنا خلقنا على صورته ومثاله في البر وقداسة الحق العظة اللي بعديها شفنا موقف الإنسان من الله موقف البشرية الله الذي أحب فخلق وخلق على صورته ومثاله ماذا كانت مشاعر البشر ومواقفهم البعض قال ابعد عنا وبمعرفة طرقك لا نصر والبعض زاغ وهرب من امام الرب الجميع زاغوا وفسدوا والبعض ضل الطريق والهدف كلنا كغنم ضللنا وماذا كانت النتيجة لمعاداة الله وللضلال عن طريقه واهدافه وللبعد عنه ماذا كانت النتيجة هذا ما سوف نعرفه في هذا الصباح المبارك الانسان تحت اي صورة من صور الضلال والخطية هو ابتعاد وانفصال عن الله الخطية هي الانفصال عن الله الله هو الحياة ومصدر الحياة والانفصال عن الله هو انفصال عن الحياة اذا هو موت الانفصال عن الحياة موت والكتاب بيقول كده أجرة الخطية موت في رمية إصحاح 6 وعدد 23 أجرة الخطية موت وده الكلام اللي قاله الله لأبونا آدم لما خلوا على أبدع صورة وأحسن مثال ووضعوا في فردوس النعيم في جنة عدن قال له يوم أن تأكل من هذه الشجرة إيه اللي هيحصل لك موتا تموت موت هذه نتيجة حتمية للبعد عن الله أو للعيشة في الخطية للانفصال عن الله لكن إيه معنى الموت يعني يعني إيه الموت هو ده اللي احنا عايزين نعرفه النهاردة الموت بمعانيه المتعددة فيه موت جسدي وفيه موت أدبي وفيه موت أبدي ودول كلهم نتيجة البعد عن الله والسقوط في الخطية ليه؟ لأن الخطية لما دخلت الإنسان عندما أكل من الشجرة دخلته الخطية أي الفيروس بتاع الموت الميكروب بتاع الخطية اللي بيؤدي إلى الموت موت كل الكيان جسديا وأخلاقيا وروحيا وأبديا تعالوا نشوفوا كده كل نوع من انواع الموت ايه شكله عشان ربنا يحمينا من هذه الحياة البعيدة عن الله وكل انسان ربنا يكشف له حياته ووضعه يقدر يرفع قلبه ويقول له يا رب انا مش عايز ابقى في هذه الدائرة انا عايز انتقل من الموت الى الحياه النوع الاولاني من الموت اللي هو الموت الجسدي لما نمسك اصحاح خمسة من سفر التكوين نبص نلاقي فيه عبارة اتكررت ثمان مرات ثمان مرات في الاصحاح بتاع خمسة ايه اولا اصحاح خمسة كله وفيات لو كنتوا بتقروا جريدة الاهرام الصفحة بتاعت الوفيات كلها ايه اخبار نعي واصحاح خمسة من سفر التكوين ده النعي بتاع الناس اللي ماتوا ادم وهابيل وشيس و... واخنوخ وكل ال- العملية ديت آه، اخنوخ ما ماتش انتقل لكن مذكور في اصحاح خمسة صفحة الوفيات ديت في عبارة متكررة ثمان مرات يقول لك ايه وكانت كل ايام فلان كذا سنة ومات يقول لك كل ايام كانت كل ايام ادم كذا سنة ومات اطلع لك الاصحاح وارى لك العبارات المتكررة والمتغيرة او غير المتغيرة حقيقة لكن بتتغير في الاعداد بس في آية خمسة من أصحاح خمسة يقول لك فكانت كل أيام آدم التي عاش تسعمائة وثلاثين سنة ومات وبعدين في آية ثمانية فكانت كل أيام شيث تسعمائة واثنتي عشرة سنة ومات وآية 11 فكانت كل أيام أنوش 905 سنين ومات وقينان برضه في آية 14 ومهللئيل في آية 17 ويارب في آية 20 وآية 27 متوشالح وده أكبر الناس المعمرين عاش تسعمائة وتسعا وستين سنة ومات وفي آية واحد وثلاثين فكانت كل أيام لامك سبعمائة وسبعا وسبعين سنة ومات لازم تنتهي بإيه عاش ومات زي في مرة واحد ملك جمع الحكماء بتوعهم بتوعه وقال لهم أنا عايزكم تحكوا لي الحياة كلها جوهر الحياة ولغز الحياة و... فراحوا كتبوا مجلدات الحياة ومناحي الحياة والصناعات والمهن والوظائف والعمالة والبتاع والغني والفقير والمتوسط الحال وال... مجلدات قال لهم ما عنديش وقت اقرا المجلدات دي انا عايز تلخصوا لي العملية في سطر عايزكم تلخصوا لي العملية في عبارة راحوا يقدحوا الذهن وجه واحد حكيم جدا قال الملك كل الناس اعتذروا قالوا له مش ممكن نلخص الحياة في عبارة هي ايه لكن جه واحد حكيم قال له اقول لك الحياة يولد الانسان ويعيش ثم يموت هي دي الحياة بيتولد اه وبيعيش ايوه وبعدين يموت صح هي دي الحياه اذا وضع للناس ان يموتوا مرة الموت الجسدي عشان كده الرب يقول انت تراب والى تراب تعود ده الموت الجسدي مرة من المرات كان في واحد وبعدين الواحد ده مروح بيتهم كده فبص لقى عزرائيل ملاك الموت واقف على باب بيته وبيندهش قوي كده فالراجل خاف وطلع يجري يدور يسأل ايه الحكاية دي هو هيموت فواحد قال له طبعا ده معناه عزرائيل هياخد عمرك البعيد قال له طب وليه مندهش عزرائيل هو لما بيجي ياخد الواحد يموت وبيبقى مندهش كده قال له لا هو مندهش فيه حكايه انت اسمع احسن حاجه انت تهرب من عزرائيل قال له في قال له روح لاخر الدنيا اهرب اهرب لحياتك فالراجل ما كدبش خبر ما روحش البيت وخد بعضه تانه يجري مشوار طويل طول الليل يجري وطول النهار اللي بعديه يجري لحد ما راح اخر الدنيا واخر الحدود و عند واحد صاحبه هناك ودخل واستخبى فهو داخل قبله ملاك الموت هو نفسه عزرائيل لكن المرة دي بيبتسم قال له انت انت انت انت مش اللي انا شفتك هناك في البيت هناك قال له اه قال طب جاي ورايا تعمل ايه وثانيا انا شفتك هناك مندهش لكن شايفك هنا بتبتسم ايه الحكايه وايه الموضوع انت راضي عني يعني مش هتاخد موتي مش هتاخد عمري مش هتموتني انت بتستفسر المية دلوقتي يعني انا هربت وانت بقى مبسوط ان انا هربت قال له لا قال له امال ايه الحكايه قال له اصل انا كنت بندهش لما انت كنت هناك في بيتكم والمشوار طويل قوي لحد هنا هتيجي ازاي لان انا كنت مكلف من الله ان انا اخد عمرك البعيد اخد روحك اخد روحك في المكان ده فازاي انت كنت لسه موجود في بيتكم لحد ذاك الساعه لحد امبارح فانا جاي النهارده انت وفيت الموضوع وجيت جري لمقتضاك وللنهايه والاخد روحك برافو عليك برافو برافو هو ده المكان اللي كان محدد من قبل الله ان انا اخد روحك لتترك الجسد هنهرب من من النهاية والمصير هنروح فين داود النبي يقول ان صعدت الى السماء فانت هناك وان هبطت الى الهاوية فانت هناك ايضا وان اتخذت لي اجنحة واقمتها باكرا لاسكن في اواخر البحر فان هناك يدك تمسكني ويمينك تهديني تقبضني ما في مهرب ده النتيجة الحتمية للخطية موت الجسد وفناؤه يصير مطعما للدود الذي لا ينام لكن هل ربنا كان مصممنا عشان كده اطلاقا اطلاقا ربنا كان مصمم الانسان ليوجد في حالة المجد في الجنة جنة عدن بدون خطية ليدوم الى الابد ويحيا لكن الانسان اختار لنفسه الموت وهذه النهاية المحتومة نتيجة الخطية موت الجسد ثم نتيجة الخطية ثانيا الموت الادبي غير الموت الجسدي الموت الادبي ايه الموت الادبي الموت الادبي نتيجة الخطية هو العار يعني يبقى مركز الانسان كما لو كان حكم عليه بالموت المجتمع حكم عليه بالموت الانسان الخاطئ الشرير ما حدش يقبله ابدا في بيته ولو حصل ان واحد قبل انسان سلوكه مش تمام كل الناس تتكلم تقول له ولا انت بتدخل الجدع ده عندك ليه انت عارف ده مين ايه الحكايه لا لا لا لا خد بالك تمام خد بالك احترف ايه لا ده الراجل ده اللي يعرفه ما يدخلوش بيته واللي يعرفه ما يدخلوش بيته والتاني لو عرفه ما يدخلوش بيته والعارف واللي عرفه ما يدخلوش بيته اذا مركزه الادبي انتهى لان الخطية زي ما قال احد الاباء القديسين الخطية بتعمل ثلاث حاجات تفلس وتنجس والاهم انها ايه تجرس جرسة بتخلف العار زي الكتاب ما قال كده البر يرفع شأن الامة وايه وعار الشعوب الخطية ده العار الانسان الخاطي والشرير يملأه الخزي والعار طب شوفوا كده قايين بعدما قتل اخاه هابيل يقول ايه سقط وجهه سقط وجهه ليه خزي خزي عار ادم لما اخطا في الجنه الله بياتي اليه كالعاده فجاء ادم ادم ما لقاهش جاي يستقبله فين يا رحت فين يا ابني مفيش ادم يا ادم قال له انا اهو قال له مالك قال له الحقيقه ان انا سمعت صوتك في الجنه فخشيت ليه قال لاني عريان فاختبأت انت عريان مين اللي عرفك انك عريان مين عرفك قله الادب دي مين اللي عرفك العار مين اللي عرفك انت اكلت من الشجره قال له وقعت اكلت منها وقعت اذا لبس العار او قل تعرى من البر ولبس العار الخطيه بتمزق ثوب البر وتكشف الانسان عريانا ادم ما كانش عريان كان عريان قبل ما يخطئ لكن ما كانش عارف كان مستور بثوب البر مستور بثوب البر لكن الخطية مزقت ثوب البر وكشفت عورته وعاره ابتدى يعمل الورق عشان يغطي نفسه مش ممكن مش ممكن الورق بيقع والفضيحة كائنة بصوا يا جماعة الايام دي ايام الفضايح ايام الفضايح الكتاب والصحفيين والجرايد والمجلات بتجد رواج عندما تمسك في فضيحة وتبتدي تسلط عليها الاضواء وتكشف الاسرار ألم نقرأ على فضائح كثيرة حادثة في القصر الملكي عندهم حرية يتكلموا عن الفضائح بتاعتهم لو في بلادنا كانوا قطعوا رقبتهم الصحفيين والكتاب دول لكن هنا بيكتبوا بحرية بلادهم مجلوبة على كده يتكلم عن الأمير الخدام بتاعه اللي كان كاتم سره يطلع كتاب في النهايه عن الخزي والفضايح الامير بعد ما كان ينيم مراته ويطلع بالبيجامة بتاعته يعدي من تحت السلك بتاع الجنينة بتاع الجيران ويروح يرتكب الخطية ويرجع ويقلع البيجامة للخدام يغسلها من الطين ولا حد شاف ولا حد دري لكن النتيجة كتاب فضايح يتكتب ان الامير هو اللي كان بيغسل له البيجامات بتاعته بعد الوساخة في الطين والمرمغة يا للفضيحة يا للفضيحة والاميرة بفضايح والدنيا كلها ماشية بفضايح ليه اصل الخطية بتفضح الخطية عار عار الشعوب الخطيه الله خلق الانسان في كرامه واختار الانسان لنفسه الهوان الله خلق الانسان في بر واختار الانسان لنفسه العار لازم نتيجة حتمية للخطية خزي وعار المركز الادبي بينتهي بيقضى عليه ان يموت هذا الانسان ادبيا واخلاقيا قضي عليه بحكم الاعدام في الارض وايضا الى العار الابدي في السماء عار ابدي يحمينا ربنا تذكروا شمشون رجل الله النبي والقاضي بكل قوة وجبروت ويعمل معجزات لما يحبسوه يطلع ويشيل الباب بتاع المدينة كلها لان كانت المدن محاطة باسوار ولها ابواب يروح يخلع الباب بكتفه ويشيله على كتفه ويطلع بيه الجبل شمشون الجبار طب ولما اخطأ ونام على حجر دليله وقصت شعره فارقه الروح فارقته قوته بززوا له عينيه خرموا له عينيه اعموه ودوروه في السقيه كحيوان زي الطور يطحن ايه ده شمشون خبر ابيض انت قاضي اسرائيل انت مخلص اسرائيل ايه اللي جرالك يا شمشون يقول عار الخطية حل عليا الخطية عار موت ادبي يبقى الخطية موت جسدي وموت ادبي ثم هي ايضا والاشر انها موت ابدي موت ابدي يقول كده الرب يسوع للاشرار اذهبوا عني يا ملاعين الى النار الابديه الى جهنم النار الابديه نار ابديه والانسان عشان خاطر خطاياه اللي في الارض ياخد عذاب ابدي يا ناس بيعترضوا على الحكايه دي يقول لا ربنا ما عندوش عدل ليه جماعة بتوع شهود يهوى يقول لك ما فيش حاجة اسمها عذاب ابدي لا هو الانسان بيغلط غلطات بسيطة في الدنيا محدودة يبقى ياخد عليها عقاب ابدي فين عدل الله انتوا عارفين الفجر وعم يفسر ام دول جماعة فجريين وعم يفسروا ليه هو بيقيس لك الخطية محدودة فازاي ياخد عليها عقاب غير محدود لكن الفجرية بتاعته الجهل مش عارف ان الخطية غير المحدودة دي اخطأ بها الى اله غير محدود فاصبحت خطية غير محدودة لانها ضد اله غير محدود كبرت الخطية ما بقتش محدودة لذا عقابها عقاب ابدي واللي ينص على كده في سفر دانيال اصحاح 12 وعدد أربعة يقول وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون هؤلاء إلى الحياة الأبدية وهؤلاء الى العار للازدراء الابدي زي ما الابرار لهم حياة ابدية الاشرار ايضا لهم عذاب ابدي الى جهنم النار الابدية ودخان عذابهم يصعد الى ابد الابدين هناك لا توجد رحمة لمن لم يتمتع برحمة الله على الأرض فات الأوان too late طب بصوا معايا كده المثل اللي قاله السيد المسيح أو قل هي القصة التي حكاها السيد المسيح عن الغني والعازر الغني متمتع في بيته يلبس الأرجوان ياكل من المشتهيات والقطايب وفي واحد فقير مسكين تحت على الباب يشتهي ان ياكل من الفتات بتاع الغني المترفه ما في بيدلوش تاتي الكلاب وتلحس قروحه لكن قلبه مع الله ويتغذى بكلمه الحياه المشهد الثاني مات الغني ودفن ومات العازر وحملته الملائكة المشهد الثالث نظر الغني من الهاوية الى ابونا ابراهيم والعازر الى جنبه ويقول له يا ابت ابراهيم ابعت لي العازر عشان خاطر يبرد لساني بشوية مية بإصبعه قالوا ليه انت كلب هطلعك صبعه ده صبعه ده ياما لعقته الكتاب ولا حس... الكلاب ولحسته هو في الارض وهو مليان قروح انت نسيت قال اهون علي من هذا اللهيب قالوا لا برضه ما فيش فايده اذكر انك استوفيت خيراتك في حياتك والعاذر استوفى البلايا لهذا فهو يتعزى وانت تتعذب وفوق هذا بيننا وبينكم هو سحيقه قد اثبتت لحد منكم يقدر يجيلنا الى ابد الابدين ولا حد مننا هيروح عندكم اطلاقا عذاب ابدي عقوبة الخطية هو الانسان اللي بينفصل عن ربنا في الارض خلاص بيعيش على مزاجه ويعمل اللي هو عايزه لا ده الحساب يجمع انت كنت منفصل عني في الارض كيف تتحد بي في السماء لا مجال ضاع الزمان وضاع الوقت عشان كده الانسان بيسرع ليندمج مع الله في هذا الامر احبائي لا ندري الزمان لا يدري كل انسان منا متى ياتي اليه ملاك الموت لياخذ روحه فين وامتى وازاي ما نعرفش ولا ندري ايضا مستقبل الاحداث كما تكلمنا في سلسله عظات المجيء الثاني والاحداث تتوالى ولعل اليوم ايضا وصلنا الى حدث غريب ابني في استراليا ضرب لي النهارده الصبح بدري قوي لانه هيبقى عندهم ليل واحنا عندنا لسه الفجر وقال لي بابا قلت له ايه قال لي انت صحيت قلت له الحمد لله صحيت يا ابني في ايه قال لي عايز اقول لك انا وصلتني الشرايط بتاعتك بتاعه المجيء الثاني وعايز اقول لك الحكايه بتقرب قلت له ازاي قال لي انت ما دريتش قلت له لا قال لي مش رابين رئيس وزراء اسرائيل ضربوه بالنار شباب اسرائيلي متحمس للدين وقلنا رابين من حزب العمل اللي ما هوش كين قوي ان هو يحقق النبوات بتاعة الهيكل فعايزين يخلصوا منه ويجيبوا الحزب اللي يحقق بناء الهيكل اللي بيسعوا اليه شاب عنده 25 او 27 سنة ضربوا بالنار في قلب الموكب وفي يوم فرحه تماما زي السادات في يوم مجده في عيد القوات المسلحة نفس الحال الاحداث بتتقدم والزمن بيجري بسرعة وعلى الانسان ان ير... يرعوي ياخد باله يفكر الحياة مش دايمة لا على المستوى الفردي ولا على المستوى الجماعي الحياة مش دايمة نحتاج الى توبة والله يستطيع ان يرفع عقوبة الموت بل قد رفعها وهو على عود الصليب اذ مات البار عوض الاشرار ليعطينا بره ويهبنا الحياة الابدية اتريد ان تحصل على الحياة الابدية اتريد ان تخلص من دائرة الموت والهلاك والعذاب الابدي الله فاتح لنا احضانه يعلن لنا حنانه لما الخاطي يجي ويتوب حالا تغفر له الذنوب الله يعطينا توبة صادقة وهروبا من مجال الموت ولنرتمي في احضان الحياة الابدية في حضن يسوع المسيح الذي له المجد الدائم الى الابد امين